السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم وأن يجعل هذا المجلس من المجالس التي نرزق فيها العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك تكلمنا مع حضراتكم المرة السابقة عن التفريط تفريط في أعمال اليوم والليلة واللي بيخلي ناس كتيرة بعيدة عن طريق الاستقامة بعدما يعني تمشي فيه شوية في ناس بتقف وفي ناس بيكون عنده المرض ده وهو مش واخد باله سرحان مش مركز فبيحتاج ان في حد كل شوية كده يقول له بعدين واخرتها انت رايح فين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير اتكلمنا في أن الأمر ده في ناس بتكون واخدة بالها منه أن هو فعلا مقصر وهو واخد باله ومنتبه أن هو مقصر ويا جماعة في فرق بين الاعتراف وفي فرق بين أن هو عايش معنى الاعتراف ده عارفين اللي في البيت مثلا عم يبقى الزوج والزوجه زعلانين مع بعض او اخ واخته وبتاع ولا اخيه فتلاقيه يقول له خلاص يا عم انا اسف لكن انت اللي عملت لكن انت اللي قلت بس انت برضو اللي خلي بالك عارفين الفكره دي ده بيكون عنده فقه اللواكن او تبرير اللواكن هو في حقيقته هو مش معترف هو مش معترف ان هو غلط اللي بيبقى معترف ان هو غلط بيقولها بكل وضوح انا اخطات سامحني ما بيبقاش بقى شايف بس انت اللي كنت وانت اللي عملت لا لا لا فنفس الكلام هنا انت معترف ان انت مقصر اه انا معترف عم اقول لك مقصر في ايه بتقولها بكل وضوح ففي شخصيات هي معترفه ان هي مقصره وعارفه ان هو آه عنده الخلل دوت وعنده المرض ده واخدين بالكم في واحد تاني هو لا يشعر بالمرض هو اصلا لا يشعر بالمرض زي اي واحد عنده واحد عنده سوسه في في الاسنان السوس قاعد ينخر في الاسنان وهو مش شايف مش حاسس هيحس امتى ده بيحس امتى يا اولي الالباب بيشعر لما بنوصل مرحله يقول لك الله ده وصل للعصب يبدا بقى ايه يقول اه الدكتور يقول له يا انت كنت فين في امراض كتير بتبقى عامله زي السوس ده قاعده بقى وعلى فكره حتى في البيوت في مشاكل في البيوت الزوج لما ما بيحلهاش بدري والزوجه لما ما بتنتبهش ليها بدري بتبقى عامله زي السوس الموبايل ده في ايد الاولاد هو سوس سوس كبير تربوي بس انت لسه كنت قارئ بحث كده قريب جمعيه امريكيه اللي هي بتاعت الطب النفسي وكده هما بيدرسوا حاليا وعاوزين يسنوا قانون ان ممنوع واحد مراهق يمسك الموبايل ويدخل التطبيقات الا بعد ما يجتاز اختبار ان هو مؤهل ان يتعامل مع التطبيقات دي كفار مش مسلمين ولا حاجه ولا عندهم الشيخ يعقوب والعدوي هم اللي افتوا بالفتوى دي العجيب في ناس فعلا بقى بينبهروا جدا بالكلام ده وبياخدوا بيه تلاقي اي واحد ما عندوش عزه نفس وعنده دنو كده ودناءه في ان هو يعني بيبص لنفسه بدناءه معينه كده هتلاقيه بيقبل الحاجات دي لكن ما بيقبلهاش لان هو مش متحرر هو دايما حاسس ان هو اسير في المعرفه واسير في القيم واسير في التربيه لغيره فدايما مستني ان سيده هيقول له ايه في المساله دي الشاهد ان ان الحاجات دي هي سوس عشان كده ما تجيش النهارده تسلم ابنك الحاجات دي وتيجي بكره تقول لي الحقني انا ابني شاف حاجه معينه بيتفرج على حاجات ابني مبتلى بكذا وكذا خلاص احنا احنا في مرحله بقى العصب لازم نبقى متفقين كده احنا مش في مرحله ايه خليه يغسل اسنانه قبل ما ينام والفرشه والمعجون وسيجنال 2 ومش عارف ايه انسى خلاص احنا في حته تانية احنا في حته تانية خالص دلوقتي والتواصل بقى بتاع يا شيخ احنا كنا عاوزين نجيبه لك المسجد لا هو حضرتك احيانا بتبقى عاوز ترمي المشكله فبتبقى ايه بتنتظر ان الحل ده هيبقى بنادول هياخدوا الدنيا هيروق لا هو في فاتوره وحضرتك لازم تدفعها ففي ناس بيكونوا حاسين بالمرض وفي ناس معترفين بالمرض بس مش حاسس ب- بخطورته قد, قد ايه هو ايه المرض اللي احنا بنتكلم فيه هو مرض البعد عن الله بتدرج وهو مش واخد باله اللي هو التفريط في عمل اليوم والليله اللي هو اللي ممكن نسميها الانتكاسه الخفيه واخدين بالكم لان ال- الانتكاسات النهارده يعني نسال الله العفو والعافيه آه، خفيه محدش بياخد من باله منها قوي ممكن تبقى في واحد مبتلى وهو لا يشعر ان هو مبتلى قابلتوا حد كده في حياته انتوا مر عليكم حاجه قبل كده ولا لا مم. مرت عليكم حاجات زي كده اكيد مرت على حضراتكم حاجات قبل زي كده فبيحصل تصح تح- تصحر ليه وهو مش منتبه تماما ان هو في مرحله التصحر ولذلك من آه، سبحان الله آه، زمان كان الانتكاسه مختلفه عن اليومين دول صح ولا لا متفقين معايا ولا لا انتكاسه زمان كانت مختلفه انتكاسه زمان كانت عباره عن اول حاجه كانت فرديه فتلاقي الواحد ينتكس كده تلاقيه يبقى يتسلل لوازا من صفوف الصالحين يتخفف رويدا رويدا لكن الانتكاسه اليومين دول موضه بتلاقي مجموعات واخدين بالكم خلاص نقلع الحجاب مع بعض آه، نعمل مش عارف ايه مع بعض آه، نفجر مع بعض ليفجر امامه واخدين بالكم فكنا زمان نشوف قوافل العائدين حتى كان في دروس اسمها كده قوافل العائدين النهارده فلول المنتكسين تلاقي كده مجموعه كده وتعمل بتاع- يعني انت كنت ممكن مثلا في واحده تنتكس في علاقتها مع زوجها فتبدا تتكلم بطريقه معينه او العكس لا النهارده لا ده بقى جروبات وبتاع وتأييدات هنا وفرق هنا سبحان الله انتكاسة زمان كان صاحبها بيقر بالخطأ ويعترف بالزلة ويبدأ يسأل بقى مم، أي حد يعني ولو حد لامه يقول له ادعي لي ويطلب من أي حد بينكر عليه يقول له آه، ادعي لي بالتوبة من الشيخ ومش عارف ايه صح؟ النهارده الانتكاسة مبررة بان انا هتبرر لك تقول لك ايه اللي فيها على فكره ممكن يبرر لك حتى كل حاجه ممكن آه، قاعد بيلعب PlayStation ليل نهار وقاعد بيلعب كذا تقول له يا حبيبي انت بتضيع وقتك ليه كده وبتاع يقول لي لا على فكره ده مش ده دي رياضه رياضه ايه يا حبيب قلبي بص شوف حركه الدراع دي وانا بحرك دراعي دي انا زي ما اكون كده بلعب ريست ف والن- والنبي قول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه ان المؤمن القوي قول انت بقى يا شيخ انت عارف وبعدين يا عم الشيخ ميزه اللعبه ديت ان هي بتخلي دماغي مشدوده فالتفكير بيبقى مشدود فالتفكير ده هيبقى لمين للامه وبعدين يا عم الشيخ خلي بالك انا بلعب مش اي لعب ده انا بلعب فر وكر وايه وضرب نار وبتاع اقسم بالله وعيني على الجهاد شوف انا سبحان الله انا عيني دلوقتي على الشاشه لكن عين قلبي على الجبهه انا مسمي حتى نفسي ابو اسيد انا مسمي نفسي ابو الزناد فقاعد يبرر لنفسه وهي تبرر لنفسها طريقة التواصل دي أصل هو هيبقى خطيبي أصل هو وعدني أصل هو جه وشافني وعلى فكرة ماما عارفة على فكرة ماما ماما مش وحي يعني ماما عارفة وبابا عارف والكلام ده كله بابا وماما مش هيخشوا قبرك معاكي عادي جدا تيتا عارفة وخاله عارف وهم اللي قالوا هنعمل الفرح بالطريقة ديت وعادي واللي فيها واحنا سألنا لجنة الفتوى وعمو الشيخ قال لي طول ما انت في الدايرة دي فانتكاسة اليوم مبررة ما فيهاش الشعور بتاع هو من جواه هو عارف لو وقف مع نفسه لكن لا وعادي جدا ان هو يصفك بالانتهاز الانتهازيه والديكتاتوريه والتشدد انتكاسة زمان كانت لشهوة غالبة لحظة ضعف تسويف تزيين صحبة سوء سهم من إبليس بنظرة محرمة لكن النهاردة لا جمعت مع الشهوة بلا خجل الشبهة فقاعد بقى إيه؟ يدخل في دوامات نسأل الله العفو والعافية وربنا يلهمنا التوفيق نتكلم إن شاء الله في الأمور دي في الذنوب ذنب ذنب ومداخل الشيطان بيخش لك منه ازاي وازاي تفلت منه فاحنا في تصحر اه في تصحر في ضعف ايماني في ضعف ايماني كان زمان حديثك عن الصالحين كنت تتكلم عن شيخ اللي يزود الايمان شيخ نقيم الليل ازاي الاذكار ازاي كنت أجمل الحوارات بتاعتك عن المسلمات والمحكمات يا شيخ أنا كده حجابي صح أنا كده أنا أكون بر بأمي أنا عاوز ألتحي والدي منعني يعني أنا بقالي فترة كبيرة كبيرة فعلا يعني ممكن إيه تكون عدت سنتين مثلا ما سمعتش حد قال لي أنا عاوز ألتحي وحد منعني السؤال ده مع خلاص مع لم يعد موضوع سمت رسول الله شاغل ناس كتير واخدين بالكم فكثر المتصحر لا حتى لو هي موضة اللي بيقول لك إن هي موضة حتى لو هي موضة ما كانش بيعمل لا لا هو الحمد لله في ناس راجعة اللهم لك الحمد لكن سؤال النقاب عالي بفضل الله الشاهد من كل الاستطراد ده اللي احنا عاوزين نقول إن في نوع حاسس بالوجع حاسس إن هو بضعف الإيمان وإن هو بيبعد بس مش قادر يدرك خطورة ومآلات الضعف ده زي ما واحدة حاسة إن هي مش حلت في الامتحان كويس هي حاسة بالإحساس ده مش بس مش مدركة إن الدرجتين دول مش هيخلوها تدخل الكلية اللي هي عاوزاها في واحد بقى لا هو شايف نفسه إن هو إيه إن هو بلغ بلوغ الكمال ده حل الورقة كلها 100% هو أصلا مش محتاج هو أصلا مش محتاج امتحان أصلا ايه الحل؟ ما احنا قاعدين عشان نقول الحل بقى النهارده نقول الاعراض المرض ده هل انا المرض ده موجود ولا مش موجود؟ ما احنا بنعمل اشعه الاول ونحلل الدم ونعمل تحليل وبتاع والكلام ده كله وبعدين نشوف بعد كده ما نشوف بقى ايه ونشوف نسبته ما احنا عاوزين نقول في واحد بيعمل تحليل دم عشان يعرف بالظبط الصفايح قد ايه والحديد قد ايه واخدين بالكم فاحنا عاوزين نشوف ضعف الايمان في ناس كتير في الخطاب ده ما بيحبوش ما يحبش يسمعه صح حتى عما تيجي تتكلم على الجنة والنار هو ما يحبش يسمع الحاجات دي عارفين أحد الأسباب الخفية للموضوع ده إيه؟ إن كتير بيتعامل مع الجنة والنار إن هي فكرة تحفيزية للعمل الصالح مش ما مش مش فكرة إن هي أماكن موجودة واخدين بالكم تاني الكلام ده في ناس بيتعاملوا مع الجنة والنار إن هي إيه فكرة فكرة تحفيزية مش فكرة إن هي أماكن موجودة واقعية أنت هتعيش فيها بقية عمرك الخالد في فرق بين بين المنطلقين دول في فرق بين الفكرتين في فرق بين الفكرتين على فكرة الفكرة ديت إن شاء الله لما نتكلم في أسماء الله الحسنى هنبرزها برضه في أسماء الله وفي الرب سبحانه وتعالى في ناس بيتعاملوا مع ربنا إن هي فكرة مش إن إن هو سبحانه وتعالى ذات لا هي مجرد في حاجة كده يعني معلومات معلومة ففي ناس بتتعامل مع الجنة والنار إن هي حاجة بتحفز مش قادر يدرك إن هي أماكن موجودة حقيقة أماكن يعني ممكن يكون متخيل زايد و6 أكتوبر والمنصورة وبورسعيد أكتر ما هو متخيل الجنة فكرة واقعية الجنة والنار واقعية يوم الآخر إن هي واقعة هي فكرة غائبة عن ناس كتير هي بتتعامل معاها كما تتعامل مع أي فكرة خيالية واخدين بالكم والا ازاي هتقتنع ان عاقل لا يهتم بزمن حقيقي سيعيش فيه مليارات السنين ثم يدعي الاستراتيجيه لما يخطط لثلاث سنين قدامه خمس سنين ويتكبر على الناس بكده تروح تزوره في المؤسسه يروح هيقول لك ايه افتح يا باشمهندس ال- الخطه فيروح فاتح لك اللاب ويدخلك غرفه اجتماعات وتحس انك داخل لجن يعني م- أما- يعني اماكن مخابرات يعني وبعدين يوريك بقى الخطه الخمسيه وشوف احنا هنا عاملين كذا وهنا مؤشرات الاداء وهنا مش عارف ايه تبص تقول يا اولاد الذين امنوا انتوا وصلتوا حاجه عاليه قوي اه أصل احنا بنخطط لخمس سنين قدام يا شيخ المستقبل لازم نركز فيه الراجل ده انا ما اقدرش استوعب اقول ان هو عنده ان الدار الاخره واقع ومش شايف انا عشر معشار التخطيط ده انا مش هقدر استوعب ان حضرتك تسع ساعات بره بيتك في مكتب العمل قاعد عمال تخطط لمستقبل بنتك اللي هتتجوز وولادك وتقول لها انا عندي 50 سنه و60 سنه ونفسي افرح بيكي قبل ما تموتي قبل ما اموت وحضرتك آه، ما بتقعدش عشر معشار الوقت ده للفكره اللي يبقى هي الموضوع عندك ايه ان هي فكره تحفيزيه الجنه لا عشان الجنه عشان النار لا عشان نبعد عن النار لا غير ان هي فكره فكره الجنه والنار دي ان هي إيه؟ اماكن موجوده آه، مستحيل تقتنع ان في عاقل و... وتحترمه بالمناسبه وهو بيفكر فين في خمس ست سنين قدام وسايب الايه اذا وقعت الواقعه عشان كده من كتير إن القران يصف الاخره بالواقعيه اذا وقعت الواقعه ان عذاب ربك لواقع صدقيني انت طول ما انت ماشيه بالطريقه ديت خلي بالك انت في في حاجه جايه جايه جايه الفلسفه دي بتريح كتير قوي شوفوا يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى يقول امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره يا جماعه الراجل ده هو ليه ما نامش زي ما الناس نايمه ليه مش نايم ماسك الموبايل وقاعد عمال يسرح طول الليل ليه امن هو قانت اناء الليل طول الليل قاعد ساجدا وقائما ايه اللي مخليه ساجد وقائم يحذر الاخره يحذر الاخره هو خا... هو خايف على مكانه ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون هي الايه كده الآية مش كده أمال الآية إيه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كأن الله قال هذا هو العلم هو ده العلم تقول لي بقى أصل أنا بدي دروس وأنا شيخ وأنا شيخ يا ست الكل الله يعزك يا أمي يا اللي ماسكة دار قرآن ويا اللي ماسكة مش عارف الأخوات وبتديهم مصطلح ويا شيخ يا اللي بتدي مع الشباب وقاعد ليل نهار تديهم تربية وبتاع الله يعزك أنت فين من الآية دي؟ اصل انا بعلم الشباب يا سيدي رد عليا انت فين من الايه دي امن هو قانت آ- اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه موضوع الدرس عن ايه عن آه، دردشه احنا بنقعد كل يوم جمعه وكل يوم خميس بندردش مع بعض فاسمعوا الدردشه وخلاص قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب كلمه تلخص المشهد كله كلمه بتلخص المشهد كله عشان كده عاوزين حضراتكم تبقوا مدركين ان احنا عم نتكلم في الحاجات دي احنا بنتكلم عشان ايه يعني ال- اللمه الحلوه بتاعت لمه الاسبوع لا طبعا احنا مش قاعدين احنا مش فاضيين لا هو الفكره كلها ان احنا ايه كل دقيقه كل دي شويه هنذكر بعض عملت ايه في البيت الجديد البيت الهون ما احنا هننقل يا سيدي بالله اه والله هننقل هننقل فين في مكان هتقعد فيه اكتر من مليار ما- 20 مليار سنه هتقعد فيه هتقعد فيه دي مش مجرد فكره ايوه هتقعدي انت فيه شفت انت مبهدله نفسك في الجامعه عشان تلات اربع سنين ومتعذبه وبتاع ومرتبطه بيه وهو معجب بيا وانا معجبه بيه ومش عاوز اصرح وهو قاعد امال ايه نظراته تسارقني وبيتابعني على الصفحه وانا بخش له على الانستجرام شفت الهيصه دي كلها اه عارفه ليه الهيصه دي موجوده عشان حضرتك مش مقتنعه اقتناع عملي حقيقي ان في بيت انت رايحه هتقعدي فيه مليارات السنين بناء على هتتابع الانستجرام وتتابع الحاجات ديت بطريقه محرمه ولا بطريقه حلال المكان بتاعك بيتحدد على الحاجات اللي انت قاعده عمال تخربطيها وانت في اعدادي وثانوي وجامعه ومتجوزه واصله لكم فتعالوا نشوف ايه الاعراض لو هي موج- موجوده نبدا نقول ان المرض ده عندي اللي هو ايه المرض مرض التفريط في أعمال المسلم في اليوم والليلة اللي هي إن في انتكاسة خفية فنسأل الله سبحانه وتعالى التيسير تعالوا نشوف الأعراض أول عرض هو إهمال الإنسان لنفسه من دون تزكية وسبحان الله وأنا بحضر الدرس ده جت في ذهني فكرة كده اللي أنا أتكلم عن حاجة معينة الحاجة دي قلت سبحان الله لو الناس انتبهوا ليها حاجات كتير هتتحل بنتكلم كتير عن عطور السكينة وكده انتبهت ان في مجموعة من الاسئلة والاساسيات لما ما بتجيش مهما هنتكلم معاك في عطور السكينة لن يح- تحدث السكينة ايه هي مشتتات السكينة يعني في واحد عنده قناعة خفية ايه هي ان الله لا يجيب الدعاء هو كده هو عنده الفكرة دي ان ربنا ما بيجيبش الدعاء ان ربنا ظلمني فمهما بقى قاعد امال انت رايح معاه وت- وت- وتجيب معاه وبتاع هي مخدرات عطور السكينه دي بالنسبه له مخدر ليه لان هو عنده ازمه حقيقيه لازم يتعالجها وعنده مشكله واخدين بالكم فهو بالظبط كده انت مديله كيس فقاعد امال يحط فيه ايه التفاح الكيس مخروم فانت لازم تاخد بالك انك ترقع الحاجه اللي ايه المخرومه دي فان شاء الله باذن الله قلت ان مشتتات السكينه دي ليه انا إيه اللي خلاني اقول الفكره الاستراتيجيه ان في سؤال ات- ايه اتحط كده في الوسط كده بسببه هو ده ففي اسئله كتير في قناعات كتير فيها تشويش هي اللي عامله الموضوع ده مره في واحد بيقول لي انا ربنا سبحانه وتعالى ليه بيحاسبني على المعصيه وهو اللي كتبها عليا قلت له هو هيحاسبك عليها قال لي اه قلت له هيوديك فين لو انت عملت المعصيه دي؟ قال لي هيوديني النار. انا قاعد بقى استطرد يعني ايه بتنزل معاه بالراحه يعني. قلت له ايه ده يعني هيحاسبك عليها؟ اه وهيوديك النار؟ اه قلت له اما تيجي تخش النار خلاص وانت داخل قول له انت هتدخلني ليه؟ انت ظالمني. واحنا هناك ان شاء الله هنعرف بقى الاجابه. راح باصص لي كده قال لي يعني ايه؟ قلت له مفيش مشكله يعني تدنك كده بالقناعه دي وانت خلي عندك القناعه دي انت كده كده ال- القناعه دي الاول هتغير حاجه يعني انت مثلا القناعه ديت اما انت تقول لي ان هو ظالمني وبيقدر عليا المعصيه وهيحاسبني عليها ان الفكره ديت وهي موجوده عندك هتغير حاجه من المشهد يعني مثلا مش هتموت لا هتموت فانت كده كده هتقابله صح اه فغالبا لو كلامك صح يبقى انت هتخش النار وانت داخل قول له ليه انا دخلت قول له انت ظالمني فهو انتبه ان التفكير ده مآلاته في الاخر خالص لن يتم الا ما يريد الله قلت له هو انت عايزه وعاوزه يحاسبك على الطاعه ليه مش هو اللي كاتبها عليك فسكت كده شويه وقال لي اه صحيح يعني انت عاوز انت تاخد بتاعه الطاعه اللي هو كاتبها عليك ومش تاخد بتاعة المعصية اللي هو كاتبها عليك فبدأ يهرش كده شوية وبعدين قلت له يا سيدي هو عم يحاسبك على المعصية اللي, هت... اللي انت عملتها دي هو حاسبك على الشيء المكتوب ولا الشيء المعمول منك على الشيء المكتوب من قبله ولا المعمول منك يعني انت هتفاجئ انك بتتحاسب على معصية انت ما عملتهاش يبقى هو معمول منك صح يعني لو انت ما كانش عندك معلومه ان ربنا كاتب كل حاجه كان ده هيفرق معاك في في شيء في الموضوع ده ثم في النهاية والخلاصة الخل... الخلاصات يعني ربنا كاتب إنك هتاكل إيه صح؟ وإنك هتنام جعان ولا شبعان؟ قال لي آه طول النهاردة مش عاوزك تاكل قال لي يعني إيه؟ قلت له خلاص اللي ربنا كاتبه فعما تجوع ما تقومش تاكل وعما ترهق خالص ما تروحش ناحية السرير هو لو كاتب لك إنك هترتاح هترتاح ولو كاتب لك انك تاكل وتشبع هتاكل لكن انت بتعمل ايه بقى ده انت بتروح عند التلاجة وتفتح وتنقي وتسخن وتعمل الله مش معنى الحاجات دي كلها بتعملها عارف ليه بل تؤثرون الحياة الدنيا الخلاصة يعني يعني مش ده في كلام تاني كتير يعني لأن ال- ال- ال- الاستشكالات اللي زي ديت المتعلقة بالقدر أو غيره يعني أو ربنا بيستجيب الدعاء ولا ما بيستجيبش الدعاء وإيه فايدة الدعاء طالما ربنا كاتب لنا كده كده اللي إحنا كاتبينه ربنا كاتب عليا اللي أنا هعمل كذا طب ليه بقى أنا أدعي القصص دي كلها أنا بحس إن هي مشتتات ضخمة جدا مشتتات ضخمة جدا فأنت النهاردة مهما هتتكلم ومهما هتكلمه في السكينة سيظل عنده أزمات ضخمة في الايه في القضايا دي رغم ان الموضوع بسيط خالص ربنا كاتب ق- في قدر لا يمحى وفي قدر يمحى بالدعاء فانت عم بتدعي انت بتشتغل فين في اللي ممكن يمحى طب انت ايه اللي عارف الهون اللي ثابت والهون اللي مش هيمحى لا خلاص انت شغال انت عندك نوعين من القدر في قدر مثلا انا هجاوب عشان انا قلتها وانا ما بحبش اقول شبهه واسيبها خاصه لما شبهه تكون متداخله فانت عندك قدر خلاص في ام الكتاب مكتوب ان محمد ده هيعمل واحد اتنين تلاته اربعه ده ربنا اطلعني عليه لا وفي قدر ربنا قال عليه يمحو الله ما يشاء ويثبت في قدر كده يعني ولله المثل الاعلى كتبس- كتقريب المثال كده ان محمد يكتب لي من الخير كذا لو دعا طب انا دعيت هيكتب لي من الخير محمد يصرف عنه من الشر كذا لو دعا فيصرف عنه ففي قسم من القدر بيمحى ياتي الخير بتاعه او يزول في قسم انت ما تعرفش بقى القسم الهون الثابت من من غيره عموما يا جماعه اللي بيتعامل مع ربنا وعموما برضه نفس الكلام الاشكال ده يا حبيب قلبي احيانا القران بيتجاوز السؤال وما يجاوبوش ودي نقطه مهمه جدا في اوقات كتير ان القران ما يجاوبش على السؤال ناس تسال ما يجاوبش يفاجئوا بايه باجابه اعمق من اللي هو بيتكلم فيها ففي واحد خلاص هو مشغول جدا هو يوم القيامة امتى يوم القيامة امتى يوم القيامة امتى هيحصل امتى يوم القيامة ده في اوقات في القرآن تلاقي القرآن ما جاوبش عليه لا مش هنجاوبك يلاقي الإجابة زي الصاعقة كده تنزل عليه يقول له إن الإجابة قل هم عم يقولوا ويتقولوا- ويقولون متى هو امتى يوم القيامة يعني بعد ألف سنة وبتاع الكلام ده كله يوم القيامة يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده عارف كده زي الواحد يقول لك ايه آه بس انا هعرف بقى ايه وانا ايه اللي عرفني يمكن ما يمكن آه آه، ان القرآن ده النبي صلى الله عليه وسلم آه، هو اللي زود الآية دي انا اعرف ازاي بقى احيانا في بعض الشخصيات ما- النقاش معاه مش بيكون منطقي النقاش معاه بيكون تديله حاجة يتهز إيمانه لما الإيمان يهز الكهرباء تشتغل بتاعة الدماغ يبدأ يلقط تاني فيبدأ إيه المنطق بتاعه يشتغل فاهمين الكلام اللي أنا بقوله ده فاهمين آه، بس عموما أنا مش دلوقتي مش في مش هدفي اللي أنا أ- أ- أقول الإشكال وأجاوبه هعدي ال- ال- الكلام ده في وقت تاني يعني لكن اللي أتمناه اللي اتمناه انك لازم تبقى مدرك شويه كويس قوي ان في شويه تشويش عليك هو ده اللي بيشتت عليك كل خير وشتت عليك السكينه بيشتت عليك الوحي فصلح اللي الفيوز اللي ضاربه دي عشان تلقط السكينه بعد كده تعالوا نشوف الاعراض اللي ممكن لو موجوده نقول ان المرض ده موجود اول عرض هو إهمال الإنسان لنفسه من دون تزكية مش هو مش مهتم أصلا بموضوع التزكية هو أصلا درس زي ده كده طبعا مش أقصد درسي أنا لكن موضوع الدرس أصلا ولا فرق يعني إيه انتكاسة يعني إيه ما أنا كويس ولا فارق ولا فارق معايا اللي أنا إيه علاقتي تتجدد هو فارق معاه إن علاقته تبقى كويسة مع خطيبته فارق معاه هي فارقة معاها جدا إن علاقتها تكون كويسة مع المعيد هي فارقه كتير جدا تبقى علاقتها كويسه مع زميلتها مع حماتها الجديده طب مع ربنا عادي يعني ليه لان الانسان في العقليه دي هو مركزيه الكون مش الرحمن اما يكون الرحمن مركزيه الكون هتلاقي هي إيه قاعده ايه ايهم اقرب ده اللي شاغلها فمن مؤشرات الانتكاسه الخفيه هو اهمال الناس من دون تزكيه يا جماعه الخير اللي بيقول لي حدث الناس على قدر عقولهم او انا النهارده لو في درس مثلا بخاطب ناس بلغه انجليزيه فيجي واحد يقول لي على فكره انا هندي خاطبني باللغه الهنديه في وقت معين الحصه دي حصه انجليزي فلازم حضرتك تقبل ان في حاجات ان انك تجتهد وتحاول تركز وتترجم اللغه ديت لكن مش كل الدروس هتكون حصه لغه عربيه طبعا لو سلمنا اصلا ان ده ايه حصه انجليزي يعني ليه بقول الكلام ده عشان مش عاوز اتحط تحت الارهاب بتاع ما يطلبه المستمعون لا احيانا بتكون هي الحاجه ديت عاليه شويه زي ما انت بتتحدى نفسك في الجامعه وبتحاول تروح تذاكر ماده ومش فاهم وتجيب ملخصات وتقعد مع معيد وتاخد درس تاني وتفهم اه دينك اغلى من الحاجات دي فبنقول من الاعراض هو إهمال الإنسان لنفسه من دون تزكية وإنه مش مهتم أصلا بالأمر ده هو مش مشغول هو عنده موضوع التزكية ده سبهللة يعني موضوع صلاة السنن ولا فارق معاه أصلي سنن ليه يعني أقول الأذكار ليه يعني موضوع الفروض خلاص يا عم الشيخ بالراحة يعني ماشي ما أنا بصلي يعني إيه المشكلة يعني أنا بصلي الظهر متأخر ساعة هي المشكلة إن إن قدر ربنا سبحانه وتعالى في قلبك إن قدر متأخر بس كده. إن نداء الصلاة ونداء الله سبحانه وتعالى ينادى عليك وأنت بتقول له لا هو قدرك عندي مش اللي أنا أسيب اللي في إيدي يعني، هو لو القدر ده عالي أنا هسيب اللي في إيدي. بس هو لا هو مش عالي لدرجة اللي أنا أسيب اللي في إيدي. فيبقى أول حاجة إهمال الإنسان لنفسه من دون تزكية. مش مهتم. ما بيبصش للزاد اليومي اللي بيتزود ليه عشان السير الى الله النبي صلى الله عليه وسلم لما في واحد قال له اتكلم على الصلاه بقى والخشوع في الصلاه وكده فالنبي ارشده لفكره جباره قال له صلي صلاه مودع اعتبر يا سيدي ان صلاه العشاء اللي انت هتصليها النهارده دي اخر صلاه هتصليها في حياتك اخر صلاه بعدها هنكتب على النت يا جماعه ادعوا لشيماء فتوفاها الله شوفي انت هتصليها ازاي شوفي انت هتصليها ساعتها ازاي لك ما تتخيلوا بقى العمق ده هيخليك عامل ازاي هتصلي بقى الصلاه بتاعه الهرجله دي بتاعه الوضوء اي شيء كان وانت بتصلي الجرس يضرب انت عينك مع الجرس وعينك مع الموبايل اللي بيرن وعينك مع الولد اللي عدى وعينك مش عارف ايه الكلام ده كله ففكرة عدم التركيز في الزاد اليومي النهاردة ايه الأخبار؟ أنا قلت وردي النهاردة قرأت القرآن؟ لا ما قرأتش القرآن ياه يمر عليك 24 ساعة كلام حبيبك كلام الله الذي تكلم به بنفسه جل جلاله وأنزله لك مخصوص ليك أنت أيها العبد الترابي أنت فين والله سبحانه وتعالى في علوه ينزل ليك كلام تقرأه يعدي عليك 24 ساعة مش فارق معاك إنك تنظر فيه يا أخي ده يوم القيامة من العقابات اللي هيشوفها ناس لا يكلمهم الله لا يكلمهم الله ويبقى في واحد معظم جدا في قلبك ويتجاهلك ولا يكلمك انت بتتضايق جدا فما بالك بقى لو انت بتدعي محبته فما بالك لو انت بقى عارف ان حياتك كلها وكل الخير وكل الرحمات وكل غنى ليه كل ارزاقك في يده هو ثم لا يكلمك لا يكلمهم الله عشان كده في سورة المؤمنون إن ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه ولا تكلمون لا خلاص لا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون كان في ناس شغالة بس أنتوا كنتوا بتتريقوا عليهم بسبب التريقة دي ه- لا لا تكلموني ففي ناس هيقطع طيب بالله عليك ليه أنت بقى عايش الألم ده في الدنيا ليه قلبك قابل الكلام ده في الدنيا ده في الآخرة من ضمن الآلام النفسية زي ما في ناس كده هتلبس آه، سرابيل من قاطران والعياذ بالله وفي ناس هتشرب من غسلين والعياذ بالله في ناس لا يكلمهم الله لا يكلمهم الله طب انت ليه مستعجل الألم النفسي ده في الدنيا ولا أنت تتكلم مع الله لا في صلاتك عندما تقول الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي ما ت- ت- يكلمك الله وأنت تناجي الله وأنت تتكلم وتسمع كلام ربنا أنت عمال أقول لك دلوقتي أنت تعرف محمد خيري لا ما تعرفوش ما مين محمد خيري ما أعرفوش فابدا اكلمك محمد خيري ده ده بيدي دروس ومحمد خيري ده ده سنه كذا وساكن في كذا وبيتكلم عن كذا هتبدا تتعرف عليه صح فممكن لو الكلام المعلومات اللي انت عرفتها كانت ايجابيه فممكن تحبه لكن هتحبه اكتر امتى ده هو اصلا يعني اهل ال- ان يتحب انك تعامله لو عملته اه تقول لي بقى لا انا عملته بقى فلما تتعامل معاه فما بالك بتتعامل معاه يوميا كل عما تتزنق تتكلمه تاخد رايه تستشيره رايح جاي معاه تقابله تصلي معاه تروح معاه هو في حياتك وانت في حياته موضوع تاني خالص ولله المثل الاعلى لن تحبه الا اذا عرفته واذا عرفته لابد ان تعامله وان عاملته عاملك هي دي خلاصه اسماء الله الحسنى تعرفه هتعامله تعامله بقى فين هيبان بقى المعاملة المعاملة الليلية آه الناس إذا خلى كل حبيب بحبيبه لا لا لا أنا عندي موعد ليا في معاملة المعاملة عشان تعاملني لازم يبقى فيها المخاطبة صح واستحضار المراقبة المشاهدة يعني أنت وأنت بتعاملني أنت شايفني وبتكلمني ففي كلام وفي إيه استماع وفي مشاهدة انت بتصل لكده من علاقتك بالله سبحانه وتعالى فتكلمه ويكلمك فبتقرا كلامه وانت تناديه فيبدا دي معاملتك انت لله من خلال وردك مناجاتك خلواتك استحضارك لمعاني كتير صح وهو يعاملك يعاملك يبقى المعامله الخاصه بقى تبدا معاملات خاصه بقى تاخدها من العلامات الخاصة الله مع المحسنين تلاقي معية خاصة ورعاية خاصة وعناية خاصة اللي من ضمنها الرؤية الصادقة الرؤية الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة تبدأ تاخد رؤية صادقة تبدأ تاخد ايه تأييد عناية محبة رعاية شوف بقى الله مع دي في القرآن كله المعية الخاصة تبدأ تاخدها معاملة خاصة لطف خاص عناية خاصة الناس كلها بتجبر بس انت بتجبر جبر خاص الناس كلها بتتحب بس انت بتتحب حب خاص الناس كلها بتأثر بس انت بتأثر تأثير خاص فتبدأ تخش فين في مفهوم في م- في على ملفات تانية بقى عشان كده إنسان لا يقرأ ورده عشان ك- اما نيجي نقول من- من المظاهر إهمال الإنسان للإيه؟ للزاد اليومي يا عم طب مش عدت عليك آية وتزودوا هو انت ليه مش بتتزود ومش عاوزين التزويد اللي هو الروتيني اه اديني بصلي واديني لا لا لا لا لا احنا عاوزين معامله بقى المعامله ديت مش انت بتشوف الاخ في المسجد وسلام عليكم وسبت ومشيت لا معامله يعني في معامله خاصه في تركيز خاص طمنا عليك اخبارك واخبار مش عارف ايه في تخ... في فعشان كده بنقول إيه؟ ان من المظاهر اول مظهر ايه بقى اول مظهر هو اهمال الانسان لنفسه إهمال الإنسان لنفسه هو موضوع التزكية ده يا جماعة مش شاغلني أنا شاغلني البنت اللي أنا عاوز أشوفها رؤية شرعية أنا شا- شاغلني الشهادة شاغلني ال- الأحياء في ثانوي انا شاغلني اللي انا مش عارف اجيب الدرجه بتاعتي في اللي اصل انا في ثانوي مش عارف آه، داخل بقسم ايه ولا ايا كان بقى كل واحد مهموم بهمت بهمه طب وانت انا مهموم انا مهموم بهموم الدنيا بس هموم الاخره مسيطره والهم الاخروي يا جماعه لا يشغلني عن الهم الدنيوي وانا قلت لكم قبل كده في دروس رمضان اللي منكم بقى كان مركز معانا الاخره مش هتاخد منك الاخره هتديك الاخره مش هتاخد منك لا هتاخد منك عدد ساعات ولا هتاخد منك هتدنك برضه انت الدكتور وانت المهندس وانت الام المحترمه هت- هتدنك في حاجتك بس كل اللي فيها ان الدنيا ايه هتتعدل من المظاهر ان المرض ده موجود ان عدم الوقوف بقوه امام مغريات الحياه ان اي مغريات من مغريات الحياه بتخطفه اي حاجه بتشده لتحت لكن انت رب انت مخلوق بصوا يا جماعه ربنا خلق قلبك والمفترض انت كمسلم اهتماماتك تبقى عامله ايه عارف عم عود الك- اما تيجي تجيب عود كبريت وتولع فيه وتوجهه للارض الضوء بيروح فين يطلع لفوق هات كده عود كبريت وولعه وبعدين وجه العود ده للارض هتلاقي الولعه بتروح فين بتنزل للارض ولا بتطلع فوق بتطلع فوق جربها كده جربها هات عود كبريت وولع وبعدين حط كده ايه وجهه للارض لازم تلاقيه تطلع فوق ليه بقى هيطلع فوق هو ايه طبيعه الاشياء خصائص الاشياء كذلك انت ايها المسلم ربنا خلقك من خصائصك المفترض ان قلبك دايما فوق يسمو بروحه يرفرف بالجناح فوق هو مركز دايما بوصلته سماويه مش كل شويه بقى يقع في اي وقعه كل المغريات بقى يجيبوا هنا يمين شمال لا من المظاهر بتاعت ان ال- ان ال- ان المرض ده موجود او ان الافه دي موجوده افه التفريط في العمل اليوم والليله طبعا أنا كنت اديت محاضره قبل كده اسمها مجاهده النفس ممكن تراجعوها المحاضره دي برضو فيها يعني قعد ممكن تبقى هي والمحاضره ديت يعني ايه اولاد عم يعني آه، من المظاهر بتاعة المرض ده هو عدم رعاية الآداب والمستحبات التي سنها رسول الله. اللي بيسيب السنة عشان هي سنة دي من علامات إن المشكلة دي موجودة عنده. فهمتوا حاجة؟ اللي بيسيب السنة عشان هي سنة دي من علامات إن المشكلة دي موجودة عنده. أنت إذا ما عملتش دي يا عم ده سنة يا عم. آه آه آه. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ساكن في الحي بتاعك. او قاعد في مكانك وبعدين شافك بتقول له بتقول ايه لا لا لا، دي سنه دي ياه يعني إيه سنه يعني سنه يعني كان محمد يتسنن بها وكان يحبها والله يحبها فكانك بتقول ايه لا لا اصل ديت إيه، طالما مش فرض مش هعملها يا رسول الله لا لا أصل انا لا انا يعني آه انت مش مسيطر على قلبي قوي كده يعني عشان اعمل كل اللي انت بتعمله لا الموضوع مش في الحته دي انت بس الحاجه اللي هتقول لي عليها ربنا اوجبها هعملها غير كده ان انت بتحب انا ايه دخلي انت دي دي حاجه انت بتحبها لكن انا مالي طبعا حاشاك انك تقول كده فعدم رعايه الاداب والمستحبات التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده اخبار اذكارك ايه محافظتك على الاذكار عامله ايه في حد من اخواننا كان بيشتكي لاحد الافاضل فبيقول له انا بقيت بصب انا مقصر جدا في صلاه الفجر ومش عارف اعمل ايه أجا- اجابه اجابه عجيبه قوي انتوا عارفين يعني لو واحد مقصر في صلاه الفجر هتقول له ايه آه، صلي الفجر وحاول تظبط المنبه وفي حد مش عارف ايه ونام بدري والقصص دي كلها او الذنوب خلي بالك منها الاخ ده قال له ايه قال له انا عاوزك تحافظ على الاذكار المتعلقه بالمناسبات يوميا اما بتركب السياره بتقول دعاء الايه سبحان الذي سخر لنا ولا لا اما بتدخل المسجد اما بتخرج من المسجد اما بتلبس اللبس بتاعك دعاء لبس انتوا عارفين ان اللبس ليه دعاء طيب لو اللبس جديد طب وبعد الأكل وقبل الأكل وعند النوم قال له انا عاوزك بس تتراك تقول الاذكار دي لمده اسبوع خلاص الاذكار في اليوم والليله تقولها خارج من بيتك داخل من بيتك داخل الخلاء انتوا فاكرين زمان زمان ايام ما كنا في حضانه القدس كانوا علمونا واحنا في الحضانه ايه تخش الحمام بالرجل الشمال والاذكار اللي تقولها وتطلع من الحمام وتقول غفرانك غفرانك فاكرين انتوا الكلام الجميل ده كبرنا بقى كبرنا على الكلام ده يا عم الشيخ خلاص انت لسه لسه في الحته دي خلاص يا عم الشيخ فتلاقي في ناس كتير هي حاسه ان ايه ان الحاجات ديت ياه صدق اول مره اخد بالي فالاخ ده واظب على الحاجه دي تلات أربع أيام صلى الفجر طيب ليه بقى صلى الفجر يا عم محمد يا اللي في رابعة هندسة ركز معايا وقول الأذكار اللي أنا بقولها لك دي وبعدين ابقى اسألني الأسئلة أنا عاوز ممكن أطلعك دلوقتي على الهوا وأقول لك أنا قلت إيه أقول لك السبب إن أنت مش مركز إن أنت إيه بتتكلم الكلام ده ركز يا حبيب قلبي يبقى إذا الواحد أحيانا تقصيره في القصص دي بيوقع عشان كده ابن المبارك ليه كلمة ذهب ذهب تعلقها كده يعني وانت رايح وانت رايح تشوف رؤية شرعية اداها لها مع المهر قال من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة في رواية الإيمان شفتوا الكلام عامل ازاي دواء دواء هو عاوز يقول لك انت ايه بيت قلبك ده زي الفيلا الفيلا دي أوضة النوم اللي فيها الكنوز انت حاطط الخزنة جوه في صالة وبره الصالة دي بقى في كده ايه بلكونات وبتاع وبره البلكونات دي بقى في جنينه جميله والجنينه دي حواليها سور السور بتاع الفيلا الجميل ده من بره بتاع الجنينه ده هو الادب الاداب والسن خلاص الادب فمن تهاون بالادب عوقب بحرمان السنن ضاعت الجنينه طب ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض فالانسان في حصون ليه الانسان ليه حصون يعني حصن ولا حصن ولا حصن الشيطان عاوز يدخل الحصون دي فتعمل ايه لو ما ظبطتش حصونك ضيعك يعني البنت اللي في الجامعه بتراعي الاداب قبل المحرمات الادب الراقي جدا في الكلام في الوقوف تقف ازاي تتكلم ازاي تضحك ازاي الحاجات دي كلها تركب التاكسي ازاي لو اتعلمت الادب هتكونوا انتوا شايفين ان هي هتبقى قريبه من الغلط لا بينها وبين الغلط خمس ست ايه خمس ست درجات فاول الحصون اللي بتواجه الشيطان امام قلبك هو عاوز قلبك اول حصن بيلاقيه موضوع الاداب والمستحبات فلما يعديه يدخل على مرحلة الرواتب بقى والسن عداه يدخل على الفروض عداه كسرك ولا بد ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا فده مستوى انك تقيس بيه ايمانك تشوف رعايتك للآداب والمستحبات مهما كانت يسيرة اللهجة الأدب وانت بتتكلم مع حد بتتكلم مع ازاي بتنظر ليه ازاي النقاش بيكون عامل ازاي الحاجات دي مهمة قوي كتير من الألفاظ بتقرأها على الفيس وبتقرأها مش عارف ايه واضح ان اللي كاتبها فاقد الأدب واضح ان هو فقد جزء من الأدب يقول لك اصل احنا لا احنا احنا مع, مع احنا كشباب بن ايه بنهزر مع بعض كده وبقى ندنا نهزر والبنات برضو النهارده دخلوا في لغه كده معينه انا والله احيانا تيجي لي كده حاجه كده قدام عيني بنتين يكونوا بيتكلموا مع بعض على الهوا كده على صفحتهم فتظهر حاجة قدامنا أقول سبحان الله يعني الواحد بيبقى مكسوف للبنت دي يعني أنا ما أعرفش هي بتبقى بينها وبين نفسها بس الواحد هو ما يعرفهاش أهو بس مكسوف ليها إن هي كبنت تقول اللفظ ده وده دليل على إيه؟ دليل خلاص ان الشيطان كسر السور الاولاني سورك مكسور الحصن الاولاني اتضرب خلاص طبعا لو شفتهم بقى في اماكن تانية زي الانستجرام ولا التيك ولا مش عارف ايه وال- تعرف بقى كويس قوي ان احنا ايه فين فكثير من الالفاظ ينبغي ان الانسان ينزه لسانه فيها رغم هي مش محرمه لكن من الادب ان يراعي الانسان هذا الكلام بص يا جماعه لو مش هتحترم غيرك احترم نفسك هي نفسك دي مش اهل ان هي تحترم انت هو انت انت بينك وبين نفسك كده مش حاسس ان نفسك ديت كشخصيه كده محت... يعني المفترض نحترمها طيب انت ليه بتسمعها الكلام اللي السيء ده كل شويه وتخليها تكتب الكلام ده ليه ان تتعرف بالحاجه دي من المظاهر انا كنت قريب كده في كنت بزور آه، يعني مؤسسه ظاهرا اسلاميه وفيها خدمه للولاد وفيها خدمه للبنات تقريبا تقريبا جزء كبير من الخدمه ال- او ال- اللي انا شفته يعني هو ان الموضوع مسميات فقط ان زمان هو كان آه، آه، محمود و- ومروه لا النهارده ايه هو صهيب وخديجه ومحمود ومروه كان لبسهم مش عارف لا النهارده صهيب وخديجه برضو ايه يعني اللبس شويه كده ايه بس نفس الايه اللخبطه ونفس العك فغيرنا المنا- المظاهر والشكليات ومدرسة إسلامية جميل وبعدين البساط مختلطة طب أنا عاوز أفهم برضه يعني إيه إسلامية طيب هذا تقصد إيه بإسلامية عشان حضرتك تروح جايب لي بنتي في تانية إعدادي تالتة إعدادي قاعدة مع ابن صاحبي اللي في تانية ثانوي والاتنين في باص واحد والدنيا إيه لا خلاص بقى ما تسميهاش أي اسم من الأسماء دي لا ما تسميهاش بقى إسلامي ما هو إسلامي ده اللي هو إيه طيب مش عاوزين نضحك على بعض من المظاهر الخطيرة هو ترك العمل والطاعة إلا فيما يوافق هوى الإنسان هو بيشتغل في الحاجات اللي توافق اللي يوافق فيها هواه من المؤشرات يعني مثلا مثلا هي بتروح الحلقة ليه؟ عشان بتقابل المعلمة وبتقابل أصحابها ودانهم يهزروا ويضحكوا والكلام ده كله طيب ومامتها ومامتها محتاجاها في حاجة معينة مثلا إن هي تجهز معاها فرح أختها والكلام ده كله لا أنا مش فاضي فهي بتترك العمل إلا فيما يوافق الهوى هو هواها في الباب ده بس هو هواه في التدريس فبيعمل التدريس وبيروح يحضر واللي يعمل الكلام ده كله طيب وقيام الليل طب وصلة الأرحام وحسن الجوار لا والله أنا القصص دي مش يعني أنا مش شغلاني عشان كده بن- بنحذر العاملين لدين الله من الدعوة المستهلكة للإيمان لأن في دعوة تبني الإيمان وفي دعوة تستهلك الإيمان فاوعى تكون مع فريق وشغل وقاعد إيمانك أمال يستهلك تضعف تضعف تضعف تضعف تضعف تضعف اه دماغك امال تكبر تكبر تكبر تكبر بس قلبك قاعد امال يشوه تشويش تشويه جنيني ففي استهلاك للايمان طب الحل ما اشتغلش في الدعوه لا الحل انك تظبط الدعوه وتخليها بانيه للايمان وبرضه من المظاهر النقص الشديد في شعوره بالمحبه في الله ونظرا- ونظراته النظرات بتاعته تجاه مين أهل الاستقامة تاني النقص الشديد في شعوره بالمحبة ما عادش بيحب الناس لله واللي كان بيحبهم في الله النظرة دي ضعفت عارف بعض الناس كده مثلا بياخد موقف من أهل الاستقامة نقول له إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تآخى اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما ده كلام غيب ده مش بتاعي النبي يقول لك انت واخوك كنتوا بتحبوا بعض في الله قوي يفترق بينكما بذنب أحدثه أحدهما ما تآخى اثنان في الله دي من المؤشرات إن, اللي إن الحاجة دي موجودة آه إن بقى في نقص شديد في الشعور بالمحبة تجاه إخواته وتجاه الصالحين كان زمان عما تشوف الملتحين وتشوف المنتقبات كانت بتفرح دلوقتي لأ طيب ليه؟ بس هم اتغيروا ممكن بس مش وارد في حاجة كمان لا لا زي ما بقول لحضرتك كده هم اتغيروا هم ناس وحشة أنا عارفاهم أنت هتقول لي عليهم مش ممكن تكون أنت اللي اتغيرت ومش ممكن تكون في مشكلة حصلت ولا مش ممكن نسأل الله العفو والعافية من مظاهر المرض ده شعور الإنسان بالتقل الشديد عند قيامه بالطاعة حاسس إن الطاعة دي جبل يقول لك يا أخي سبحان الله أقسم بالله بقعد بقعد بالثلاث أربع ساعات ما بحس بأي مشكلة وأنا قاعد مع الأخ... إخواتي وهي الله أكبر تقعد معاهم وتدخل الله أكبر عليها المطاعم وتقعد معاهم في المطعم ومبسوطة وبتاع وكمان ايه ده احيانا الاخوات ربنا بقى يزوج الجميع يعني الاخوات من الفضة ربنا يسد يعني احتياجاتهم يعملوا لك حفلات خطوبة ومفيش واحدة مخطوبة ويجوا لك دف وطبل وبتاع وحفلة وبتاع يعني عشان الاهالي تعرف هي عملت ايه لما ايه لما صعبوا صعب الله عليه شفتوا انتوا وصلتوا النساء لفين؟ اللي عارف حد بيعمل كده يكتب واحد اللي عارف حد بيعمل كده يكتب واحد شفتوا بالتصعيب عملتوا ايه خليتوا الناس بقى بتعمل حفلة خطوبة تعالوا يا جماعة النهاردة حفلة خطوبة مين أفنان ايه أفنان اتخطبت اه النهاردة اتخطبت على مين لا مفيش احنا بس يعني ايه يعني بنقول تعالوا نجرب ويمكن يحصل يمكن يحصل شفتوا اللي عارف حد يكتب واحد في ناس بتكتب واحد ها كتير واخدين بالكم؟ يعني ال فتلاقي في ناس سبحان اول مره تعرفوا كده لا اعرفوا بقى عشان تعرفوا ايه ان ان الناس وصلت من الضغط وصلوا المجتمع لايه يعني انتوا بعضكم ممكن يحسوا ان البنات ديت يعني عندهم فراغ وبنات في قدر من السفه وكده بيشوفها بالطريقه دي بس لازم تشوفها من ناحيه تانية شوف قد ايه الاحتياج الملح الضاغط وصل لكتيبة 20 30 40 أخت يروحوا عشان يعملوا ده أنت هتدنك شايفها كراجل ناقصات عقل ودين لكن مش هتشوف الملمح التاني إن هم وصلوا لدرجة إيه الضغط النفسي ألا فليتقي الله الآباء والأمهات اتقوا ربنا بطلوا كل النهارده يعني النهارده مش بسهوله خالص انت مثلا من 15 سنه من 15 سنه من 10 سنين من سبع سنين كنت ممكن ما يعديش شهر لما تدعى على فرح واثنين وثلاثه صح؟ النهارده انت ممكن السنه كامله تعدي لا تدعى في فرح واحد. النهارده عشان في واحد يتجوز عشان ولد يجتمع مع بنته ويتجوزوا عاوزين ولا 500 600 ألف ده يشترط حاجات وده يشترط حاجات وده يعمل كذا وده يعمل كذا والدنيا تبقى بهدله ده احنا لو سلمنا اصلا ان العرسان موجودين وان الشباب موجوده والكل مضغوط من ورا الستاره كله مضغوط والكل مكتئب الا من رحم ربي والكل مت يعني الله به عليم وانت شايفها بتبتسم وبتضحك وانت شايف الدنيا جميله وتقول ما شاء الله على بنتي وبتاع والكلام ده كله والبعض عاوز يجوزها اي شيله كده وخلاص ربنا يلطف يعني نرجع نقول ان الشعور بالتقل فتلاقيه هو في الحاجات العاديه عادي مبسوط عادي جدا في مطعم تلاقيه مبسوط وبتاع والكلام ده لكن مجرد بس ما يقرا ورده نص ساعه تقيل يا شيخ تقيل عليا مش قادر قايمه ب 900000 والله هو الصراحه يعني طالما هو رضي بكده يستاهل طالما هو رضي بالرقم ده والقصه دي يستاهل الصراحه هو ربنا ايه اكرمه باللي يأدبوه بقى فيبقى شعور الانسان بالتقل دي من العلامات نسأل الله السلامة كان مرة في حد من المشايخ كان تعبان فالراجل بس الاسعار غاليه ماشي الغاليه انت رخصيها رخصيها وقللي طلباتك كان في حد من المشايخ مره كان تعبان فحد من الشباب بي بي بيزوره فالظهر اذن او فراح مادد ايده فبيقول له يا شيخ يعني بيقومه على السرير يعني بيقول له ايدك يلا عشان قال له لا لا لا الا الصلاه فبيقول له ليه قال له اخاف اقومها وانا كسلان لان ربنا وصف الايه المنافقين لا يقومون لهذه العباده اللي فيها كانت قره عين رسول الله الا وهم كسالى فبيقول لي انا مش عاوز اخش بيقول شوف هو مريض اصلا بس بيقول له لا ديت سيبني انا اقوم فيها دي مش عاوز احس بالكسل مش عاوز شوف. رغم ان هو لو سنده عادي بس هو بيدرب نفسه على معنى تاني خالص فانك ع- طبعا احنا بنتكلم ايه على ف- على طول الخط هو كسلان مش مره كانت تعبانه ولا مرتين ولا لا لا, لا هو على طول الخط دايما الحاجات دي فيها كسل فيها تقل فيها فالخطوره ان الانسان يكون في الايه في الفخ ده من ال- من الاعراض المؤشرات يعني هو الاعتذار للذنب ان كل ما يعمل ذنب ده انه يعتذر له ويقول لك اصل انا ويبرر له هي بتعمل حاجات غلط تقول لك اصل انا إيه، هعمل ايه وهو مش مهتم بيا فانا بعمل حاجات غلط وبتاع الكلام ده كله فمبررات والتاني بي بيمد ايده وياخد حاجات ليه اصل والدي مش مهتم بيا ومش بيصرف عليا فانا بسرق فكل واحد قاعد عمال يبرر بيبرر للخطا اللي هو بيقع فيه والتاني بيتفرج على حاجات غلط اصل مهتم بالاولاد مش مهتم بيا كنت دايما اقول للشباب اللي بيقعوا في الحاجات ديت او بيبرروا بالطريقه ديت بريحه واقول له بص ابدا من النقطه ديت كل تبرير لن ينفعك فابرك لما تقوله ما تقولوش في الدنيا سهله فاهمين الفكره دي كل تبرير هتقوله مش هينفعك فأبرك ما تقولوش في الدنيا يعني في واحد عمل غلط يقول لك اصل انا اصل هم حد كله ضاغط عليا ومحدش مهتم بيا جميل لو انت دخلت قبرك وهتتحاسب على الموضوع ده انت ليه كنت بتتفرجي على الحاجات الغلط وليه كنت بتتساهلي في كذا اصل مش عارف ايه بابا وماما واخويا وبتاع كانوا بيزعلوني عما يجوا هم بقى نحاسبهم لكن انت برضه كنت بتعمل غلط ليه اصل انا كنت بابا تعبان لا كان قدرنا في قلبك ليس قدر عالي فلم تقدر الله حق قدره ادي ده الملف من ضمن الحاجات الانسياق في عمل المكروهات يعني ايه مكروه يعني ربنا لا يحبه ربنا لا يحبه فعما نلاقيك على طول كل شويه تعمل المكروهات ولا فارق معاك ليه يا عم بتعمل كده عادي يا عم مش ايه اللي فيها هو حرام مكروه يعني وكده كده أنا مش باخد سيئات عليه ايوه بس ده من علامات ان في مرض انك قريب جدا من الغلط واخدين بالكم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم بصيت في الساعة لقيت نفسي عديت ساعة كنت نفسي أتكلم النهاردة في الأسباب والعلاج احنا قلنا الأعراض الأعراض يعني إيه؟ يعني علامات إن المرض ده موجود قلنا بعضها ماشي فنسأل الله التيسير طيب بالنسبة لمحمد بقى اللي إيه برضه مش عاوز يسمع كلامي انا في رابعه هندسه ومش عارف ايه بص يا محمد اسالني السؤال ده بعد ما تخلص هندسه اتفقنا خلص هندسه وبتقدير كويس بعدها اسالني السؤال ده انا هساعدك اتفقنا اتفقنا على الا نختلف اتفقنا خلاص انت قاعد تقول عشان تبقى زيك ومش زيك اول حاجه تبقى تبقى ازاي فتبقى احسن ان شاء الله طيب اول ما تخلص هندسه تبقى من الاوائل بلاش من الاوائل من الناس اللي ايه انك تكون في تخصصك قوي ليه؟ لان لو الامه احتاجتك تلاقي حد متخصص قوي ليش واحد فاشل في هندسه يعني الامه دلوقتي لو محتاجه حد مهندس تستفيد منه هتكلم مين هتكلم واحد قوي في مجاله او واحد مبرمج قوي هنقول له ايه عاوزين نعمل تطبيق مصحف عاوزين نعمل كذا فلازم يكون قوي لكن لو لقينا مبرمج ضايع مش هنعرف نستفيد منه من الأم في الأمة فالنهاردة أنت وأنت في تخصصك لما تكون قوي تكون سهم في كنانة الأمة ترمي بك حيث شئت خلاص طبعا الأب اللي قاعد عمال يقول لبنته شفتي هو اللي قال أهو مش ده اللي أنت بتسمعي له خشي ذاكري أيوه بس خلينا بقى نقفل بقى القفلة هي هتخش تذاكر على إيه؟ إن هي هتكون قوية للأمة مش قوية لحضرتك ولا للعيادة هتكون قوية للأمة اتفقنا يعني ايه تقصد ايه هقصد بقى بعد ما تتخرج هتكلم مع حضرتك في الموضوع ده ربنا يسترنا وإياكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساء المسلمين وأسأل الله أن يعني يبارك لكل من تريد أن تقتدي بأمهات المؤمنين وأن ييسر لها هذا الخير وأن يجمل باطنها ويجعله خير من ظاهرها وأن يكسوها جمالا باطنا ويثقل موازينها ويرضي أهلها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أهلها وأن يغفر لكل من ييسر على محارمه هذه العبادة جميل إن بنتك أو ابنك أو بنتك أو أو زوجتك عاوزة العبادة دي واحدة بتقول لك أنا عاوزة أقرب من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تقول لك أنا عاوزة أقرب من خديجة زوجة محمد أريد أن أقرب من أقرب من زينب ليه ليه ليه أنت ليه أنت عامل حجاب ليها في الباب ده ليه مانعها تخيل كده إن زينب رضي الله عنها وجويرية رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها وأبيها أبو بكر وحفصة رضي الله عنها وأبيها عمر الناس دي واقفة وبنتك عاوزة تنتقل من الجسر ده وتعدي الكوبري تروح الناحية التانية تقف معاهم ويلاقوك إنك قاعد عمال تبرق لها ومامتها تشد من شعرها وتقول أقسم بالله لو عملت لا نعمل ونعمل ونعمل ونعمل هيقولوا عليك إيه؟ هيقولوا هذا عبد يحبنا هيقولوا إن الراجل ده بيحبنا ولا الراجل ده مش مننا فربنا يحفظكم ويثبتكم ويعافيكم وصدقوني يا جماعة النقاب مش هيمنعها إن هي تتجوز مستحيل تمد يدك وتبايع هذا الدين ثم يضيعك هذا الدين ما ينفعش تتعامل مع ربنا تعامل اللي المجرب لا ده انت بتعامله معامله اليقيني أنت موقن معامل الموقن أنا موقن في أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع ابنتي والفلسفة بتاعت إن لأ هتروحي ورا الشمس ومش عارف هيحصل لك ومش هيحصل لك يا سيدي خلاص الكلام ده احنا عديناه خلاص احنا في 23 الكلام ده مش هينطلي على أي حد فربنا يحفظكم ويسترنا وإياكم واسال الله ان يثبتنا واياكم على الخير ليه قلت الكلام ده عشان في ناس كتير قاعده عمال تدعي لي تقول لي ادعي لي ان ربنا ايه ان عاوز البس النقاب وزوجي منعني انا عاوز البس النقاب وماما منعاني كل ام منع بنتها من النقاب تخيلي يوم القيامه انك تسالي بين يدي الله ويشاهد هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتسئلي لماذا لماذا منعت هذه الأمة تلك العبادة هتقولي إيه أنت هتقول إيه أمام بين يدي الله تقول يا رب ده كان تشدد أنا شايف إن ده كان تشدد أنت شرعته هتقول له كده أنا محسن الظن إنك بتحب ربنا وعمرك ما هتقول كده وإن هي مجرد بس إيه شوية مشوشات وشوية إشكالات موجودة حاليا إن شاء الله ربنا يعينك أنا بقول لكل أم وكل أب وكل زوج مانع بنته أو مراته أو أخته من الحاجة دي هطلب منك طلب مش هقول لك خليها تلبس ولا ما تلبس هقول لك حاجة واحدة ممكن حضرتك تيجي بالليل ومحدش شايفك وتصلي ركعتين تقول له يا رب لو كان هذا يرضيك وأحب إليك فاشرح صدري له يا رب أنا لا أريد أن أكون حجاب وعائق لتلك الفتاة يا رب الأحب ليك يسره وأرسل لي رسائل بالأحب ليك وابكي لربنا وخليك صادق واطلب الطلب ده منه بصدق خلاص اطلب الطلب ده وانا بنصح البنات ان يطلبوا من باباهم الطلب ده او من مامتهم الطلب ده اقول لها يا امي طيب ممكن اطلب من حضرتك طلب ان حضرتك تصلي ركعتين وحضرتك اطلبي من ربنا قولي له يا رب انا طالبه انك ترشدني لما تحب خلاص اعملوا الكلام ده ورغبوا والدتكم ووالدكم وازواجكم ان يعملوا الحاجه دي وان شاء الله باذن الله يعني ستجدوا الخير حتى ولو لم يوافقوا يكفي ان هو عرف ان في حاجه اسمها ان في الاشكال في الحاجات الاشكالات اللي زي دي انا اروح افوض ربي في هذا الباب وان يلجا الى الله سبحانه وتعالى وكان اذا حسبه حسبه امر فزع الى الصلاه وان يبدا بقى يتربى على حسن المعامله فنسال الله سبحانه وتعالى ان يسترنا واياكم ويسددنا واياكم لكل خير جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله